أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أسئلة عن الإيمان شرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بيك يا وتسابونا واهلا بيك وباحبائنا المشاهدين شرفتنا أحبائي اتكلمنا في الحلقات السابقة مع أتسابونا عن سفر نشيد الأنشاد والاعتراض عليه لكن دلوقتي هنكمل الحلقة دي بعد الصلاة اللي هيرفعنا فيها أتسابونا اتفضل أتسابونا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها الحب الحقيقي يا من عشقتك النفوس الروحانيه وسارت في درب الحب الالهي ليتك يا رب تلمس قلوبنا جميعا متكلمين ومشاهدين إذا لمستنا بالحب جذبتنا وراءك فنجري بارك في جلستنا هذه لأنك إله مبارك ممجد من الآن وإلى أبد الدهور آمين آمين شكرا أتسابونا آه، أتسابونا الحلقة اللي فاتت عرضنا بعض الاعتراضات وأتسك جاوبت عليها النهاردة برضو أنا هجيب اعتراضات وأديها لأتسك وأتسك تدينا الجواب عنها اتفضل فأول اعتراض هنقوله في ناس بيقولوا وده عدد غير قليل بيقول إن نشيد الأنشاد ما هو إلا مجرد إلا رسالة حب أو وعشق من سليمان لعشيقته
على أي حال الكلام ده مبدئيا غير صحيح وأنا مش بقول غير صحيح ويبقى دي الإجابة نعم.
لكن ب- بندي الأدلة والبراهين أمين آه، لا يقول هذا الكلام إلا إنسان فازج لا يعرف معنى العشق نعم.
تعال بينا بقى في تحليل آه، للعشق اتفضل
العشق هو تشوق واشتياق والاشتياق رجاء والرجاء رغبات بعيدة المنال يسعى الولهان جادا ليحققها ده الشعر في حد ذاته
أما الملوك فلا ينطبق عليهم ذلك فليس شيء بعيد المنال بالنسبة لهم إذ هم قادرون على أن يحققوا كل ما يرغبون وأن يبلغوا بالقوة إلى كل ما يرجون وشعارهم ما ملكت أيمانكم نعم.
فإيمانهم فأيمانهم طائلة نعم فليس لديهم مشكلة لتدخلهم في دائرة العشق والتلهف والوله والواقع أن الملوك لا يعشقون ولكنهم عندما يشتهون يملكون ومن هنا جاء تعدد زوجاتهم وسراريهم وما ملكت أيمانهم القضية ما زالت وال- موجودة أتسابونا إذا أتسك قلت الكلام ده فبماذا تعلل عشق سليمان في سفر نشيد الأنشاد ايوه هو ده بيت القصيد عندما نرى ملكا عاشقا ولهانا كسليمان فمن المؤكد ان عشقه ليس موجه الى امراه يستطيع ان ينالها اذا فلا بد ان عشقه موجه الى محبوب بعيد المنال إلى الله ذاته فأشواقه البعيدة المنال التي يصبو إليها وإلى تحقيقها يسعى متلهفا لذلك هي اللقاء الحبي مع من تحبه نفسه نعم.
واسمعه يقول في هذا السفر الروحي أنا لحبيبي وإلي اشتياقه ويقول المحبة قوية كالموت مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها وإن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة إنما تحتقر احتقارا فهل هذا حب جسدي شهواني لا اكيد طبعا بس السؤال برضو بيرجع ويقول آه، هل ظهر مثل هذا العشق والحب في الشعر الصوفي اه طبعا حلو قوي حلو ان احنا تربط بالمقارنات جميل آه، حقيقي هذه النغمة العاشقة الولهانة نراها تلون شعر العشق الإلهي الصوفي بكل وضوح نعم.
أسوق إليك شعر محمد الكيزاني وهو أحد الصوفيين الكبار في كتاب الأدب الصوفي في مصر وصفحة عشرين يقول إيه ولقد أودع الغرام بقلبي زفرات أضحى بها مصدوعا وحرام على التلهف ألا يريح أو يحرق الحشا والضلوع نعم.
عشق طبعا.
يحرق طبعا واسمع هذه الأبيات للشاعرة ريحان الآبلية عن شوقها للقاء الله وعلى السايت اللي حيبان دلوقتي تقول له ايه أنت أنسي ومنيتي وسروري قد أبى القلب أن يحب سواك يا حبيب القلب من لي سواك فارحم اليوم مذنبا قد أتاك يا منايا وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك قمة العشق الإلهي دي حاجة جميلة جدا ورائعة و... وأنا بشكر ربنا إن هي ديت فعلا جوهر المسيحية أمين أمين نعم كثيرون كثيرون فعلا في هذا العشق الإلهي كتبوا وعبروا ولكني أكتفي ببعض الشخصيات واللي موجودة في موقع معابر اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي اتفضل لشاعر شبيان الموله موله يعني المصاب أيوة بالحب يقول ايه ان ذكر الحبيب هيج شوقي ثم حب الحبيب اذهل عقلي نعم.
ومن اشعار حماد الاقطع في هذا المنحى العشقي يقول انحل الحب قلبه والحنين ومحاه الهوى فلا يستبين يعني الانسان ابتدى من الحب ما أيوة ما يبقاش موجود طبعا وقال ابن عربي المتصوف الاكبر يقول ايه ادينوا بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني وربع العدويه ايضا لها بعض الابيات الجميله قوي لما بتقول عرفت الهوى مذ عرفت هواك واغلقت قلبي عمن سواك وقمت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وعلى فكره لها ايضا في موقع عشاق الله دوت كوم عظيم على الانترنت أيوة.
بتقول ايه يا سروري ومنيتي وعمادي وانيسي وعدتي ومرادي انت انت روح الفؤاد انت رجائي أنت لي مؤنس وشوقك زادي حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصابي إن تكن راضيا عني فإنني يا منى القلب قد بدا إسعادي عشق عشقه واضح فيه تأثير كتير من روحانية المسيح والمسيحية بالتأكيد طبعا صح صح فهذا هو العشق المقدس للمحبوب بعيد المنال نعم.
وهذه هي الأشواق المشبوبة المتوكلة لرؤيته ويقول في ذلك أيضا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتاب شهيدة العشق الإلهي صفحة آه، 76 بيقول حاجة جميلة قوي آه، بتمنى ان كل واحد يا ريت يقتني هذا الكتاب ويشوف الكلام اللي موجود فيه بيحكي عن ربعة العدوية في هذه الأبيات آه، في هذه الصفحة آه، ويقول إنها كانت تنوح باستمرار فسئلت لماذا تنوحين وأنت لا تشكين ألما فأجابت وحسرتاه العلة التي أشكوها ليس مما يستطيع الطبيب علاجه إنما دواؤها الوحيد رؤية الله وما يعونني يعينني على احتمال هذه العلة إلا رجائي أن أحقق غايتي هذه في العالم الآخر عظيم.
مش رجاءها الحوريين والحريات لا أيوة.
ده رجاءها أن ترى الله أفبعد هذا كله يستطيع أي أحد أن يقول أن السفر نشيد الأناشيد رسالة من الملك سليمان إلى عشيقة له حاشا فسفر نشيد الأناشيد كما قلنا هو قصيدة شعر صوفي روحاني كتبها بالوحي سليمان الحكيم المتيم بالعشق الإلهي يصف خلجات نفسه في علاقتها بحبيب الروح وخالقها وهو رغم جبروته وحكمته وغناه لكنه يقف عاجزا وفقيرا امام اشواقه المتعطشه الى حب الله والتمتع برؤياه
طب وتسابونا بس نشيد الأنشاد بيتكلم عن عروس وعريس كمسلم وواحد مسلم هيفكر مين هو العروس والعريس دوت لأنه ده غزل مش عفيف حتى وارد يعني وارد الكلام ده.
نعم.
قلنا أن سفر النشيد يمثل العلاقة الحبية المقدسة بين الله والنفس البشرية نعم المتيمة بعشقه فهذه العلاقة الحبية هي موضوع الشعر الصوفي عموما وموضوع سفر نشيد الأناشيد على وجه الخصوص نعم.
هذه العلاقة الحبية قد وضعت في قالب مجازي بليغ قالب العلاقة الشرعية التي توحد وتؤلف بين العريس وعروسه فشبهت النفس البشرية بعروس نعم.
وشبه الله بالعريس نعم.
وهذا ما قاله يوحنا المعمدان من له العروس فهو العريس وبولس الرسول نفسه قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح وبنفس الصورة البليغة كانت علاقة ربعة الع- العدوية المتصوفة المسلمة بالله آه، إذ يقول الدكتور آه، بدوي أيضا عبد الرحمن بدوي في صفحة 26 أنا بقول الكتاب ده ذخيرة الحقيقة ورائع واللي يحب يقتنيه ده يبقى شيء بس إن شاء الله يكون موجود يقول ايه لقد بدأت رابعة تستشعر الحب لله وتواكبه مشاعر مختلفة لعل من بينها ومن أقواها الشعور بأنها نظرت نفسها لهذا المحب الأسمى ويواصل حديثه قائلا وعما قليل خد بالك وعما قليل ستعلن خطبتها إليه خطبته ولعل ذلك يفضي في النهاية اسمع إلى الزواج الروحي بينها وبين الله شيء غريب جدا أهو أهو أدي الزواج الروحي بينها وبين الله خطبتها إليه شيء جميل شيء رائع العلم ال- ال- ال- السمو الروحي نعم هناك كلمات بلاغية كثيرة نعم طب قدس ابونا بنسمع الاعتراض ده كتير قوي ان آه، الالفاظ اللي في سفر نشيد الانشاد آه، غزل صريح جدا فكيف ي- يتاتى ذلك مع آه، تشبيهه بكلام الله او ي- نقربه لله مش مش ممكن بيقولوا غزل صريح وغزل فاضح كمان انا ما حبيتش اقول اه لا انا عارف يعني.
ولذلك انا زي ما قلت ان هناك كلمات بلاغيه كثيره من تشبيهات واستعارات وكنايات ورموز نعم لو اخذت بالمعنى الحرفي فقد القارئ معناها الروح السامي نعم يعني مثل لما اقول لواحد انت اسد نعم لو ما خدهاش بالمعنى التشبيه اسد يعني آه، شجاع نعم يقول لي الله لو خدت بالمعنى الحرفي هو انا حيوان ومفترس وليه دال وليه أن... يا عم ما قصدناش ده كله افهم افهم من اجل هذا سوف نبدا سلسله جديده عباره عن شرح وتفسير وتاملات وعظات من سفر نشيد الاناشيد في الحلقات القادمه ارجو ان تكون سبب بركه وخلاص وعمق روحي في علاقتنا مع الله على جناح الحب لنصل الى العشق الالهي السامي
عظيم قدس ابونا بس برضه بعد كل التوضيحات اللي قدسك قلتها هيجي لاحدهم تساؤل ويقول مش ده كله يعتبر بدعه وانت عارف قدسك طبعا ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار
آه، عزيزي أنا لست مع هذا الفكر وأسوق إليك كلمات رجل مسلم متمسك بدينه هو الأستاذ مأمون غريب في كتاب ربع العدوية في محراب الحب الإلهي وصفحة 19 بيقول لم يكن الصوفية مبتدعين وهم يريدون من تعبدهم لله أن تشرق عليهم الأنوار الإلهية ويعود ليؤكد هذه الحقيقة في نفس الكتاب وفي صفحة 80 بقوله الحب الإلهي إذا هو غاية الصالحين وليس بدعة أو اختراع نعم.
واسمع الدكتور علي الصافي حسين في كتاب الأدب الصوفي في مصر وصفحة 221 يقول وكان ذو النون المصري ده اسمه كده طيب الشاعر الصوفي آه، تحدث في شعره عن العشق الإلهي أو المحبة الربانية ويكمل ويقول لم يكن يختلف في شيء ذي بال عما كان عليه شعر الغزل بمعناه العام
طب عظيم جدا آه، احنا سمعنا القصيده اللي قدسك كتبتها هل من المسيحيين اللي كتبوا اشعار في عشق المسيح آه بالتأكيد آه أكبر مثل آه آه، قداسة البابا شنودة الثالث آه كتب في كتاب انطلاق الروح قصيدة رائعة نعم.
بعنوان همسة حب ايوه آه، أقتطف بعض أبياتها طبعا يقول قلبي الخفاق أضحى مضجعك في حنايا الصدر أخفي موضعك ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك قد نسيت الأهل والأصحاب بل قد نسيت النفس أيضا في هواك قد نسيت الكل في حبك يا متعة القلب فلا تنس فتاك في سماء أنت حقا إنما كل قلب عاش في الحب سماك عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك كلام جميل وهناك طبعا.
العديد طبعا من الأناشيد الدينية أو أصلاً.
ما يعرف بالتراتيل منها وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك وحدك ولا حد شوياك في العمق في هيام وفي العلا أحلام في الصحو والون- والمنام أسعد أنا برؤياك جميل وكتير ويقول إيه آه سيأتي سباني سباني بحبه سبيا عجيب فما عدت عنه أطيق انفصال عزيز علي وأغلى حبيب يشاركني ظرفي في كل حال
طب يا قدس ابونا آه، تاثير سفر نشيد الانشاد في اللي احنا سمعناه ده كان ايه؟
سفر نشيد الأنشاد في الواقع هو الينبوع الذي نهل منه كل هذا الكم من عشاق الحب الإلهي نعم انه المشعل الوقاد الذي الهب مشاعرهم وانار دروبهم وسبى قلوبهم واسكر عقولهم فانطلقت أرواحهم معبرة عن مذاقة الملكوت الحلوة لتعزف سيمفونية العشق الإلهي الخالدة والمتجددة على مدى الأزمان طب عظيمة قدس أبونا آه، من كلام قدسك اتضح لينا إن العشق الإلهي ده بيمارسه كل من المتصوفين والزاهدين من المسيحية والإسلام بالنسبة للناس العاديين زي حالاتي كده إزاي يقدروا لدرجة يصلوا على الشيء حلو ده سؤال مهم أوي أوي أوي ودعني أقول لك وللمشاهدين الكرام نعم.
إن كان العشق الإلهي هو درجة سامية في العلاقة مع الله ولكنه يبدأ في حياة المؤمن العادي بأن يحب الله هذا الحب الذي قال عنه الكتاب المقدس تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك و- والواقع أن الله سهل علينا الطريق إزاي نحبه يعني إذ بدأ هو بالحب وأصبح حبنا لله هو مجرد رد فعل طبيعي لمحبته لنا فالكتاب المقدس يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا نعم.
والحب ينبغي أن يكون ركيزة العبادة لله فالعبادة في مفهومها هي أسمى درجات الحب كما نقول في لغتنا أن فلان بيحب فلان لدرجة العبادة أي أنه لا يستطيع مفارقته عظيم طيب فين بقى بتكمن مشكلة الناس في علاقتهم مع الله إز- ال- ال- المشكلة اللي بتعوقهم ان هم ي- يوصلوا للعلاقة الحميمة والمحبة مع الله
الواقع أن المشكلة يا عزيزي الأساسية نعم.
هي في قصور الإنسان نعم.
عن إدراك أبعاد العلاقة مع الله تكمن القصور ده يكمن في أن الدين أصبح عند العامة مجرد فروض وواجبات دون علاقة حبية بين- بين القلب وبين الله نعم وهذا ما عبر عنه الكتاب المقدس في انجيل معلمنا مرقس آه، اصحاح سبعه وعدد سته هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني نعم.
لان العلاقه مع الله حب كما يقول الكتاب المقدس الله محبه فمن يحب يعرف الله ومن لا يحب لا يعرف الله نعم.
هل تريد يا عزيزي المشاهد أن تراجع علاقتك بالله إن كانت هي مجرد عبادة الفرض وعلى رأي المثل يعمل الفرض وينقب الأرض أم تريد أن تكون علاقتك أم تريد أن تكون علاقتك مع الله علاقة حبية من الآن قل له يا رب علمني أن أحبك واسكب حبك في قلبي حتى أستطيع أيضا أن أحبك المحب الحب هو أساس أساس العلاقة مع الله
امين امين يا أستاذ بونا. طيب آه، طالما ان احنا هنبتدي في الحلقات القادمه آه، فسحه تامل في سفر نشيد الانشاد ممكن بقى قدسك تبتدي دلوقتي وتدينا مقدمه عن هذا السفر آمين آمين كلمة سفر أساسا معناها كتاب نعم.
وكلمة نشيد تعني قصيدة شعرية تنشد أي تغنى نعم
وقد بلغ عدد أبيات قصيدة آه، نشيد الأناشيد أو سفر نشيد الأناشيد نعم.
117 بيت يعني 117 آية نعم.
مقسمة إلى 8 فصول أو 8 إصحاحات بلغة الكتاب المقدس نعم.
وهي قصيدة من شعر العشق الإلهي الثاني كما قلنا كاتبها هو الملك سليمان الحكيم ابن داوود الملك كتبها بالوحي نعم.
وسنعرف المزيد عندما نبدأ بالتأمل في الحلقات القادمة بمشيئة الله بسم الله الرحمن والله الذي دعانا لمحبته يدخلنا الى عمق شركته بمعونه نعمته وعمل روحه القدوس فينا.
الرحيم. آمين.
آه، عزيزي المشاهد إن أردت أن تتمتع بهذه النعمة وأرجو أن يكون الله قد لمس قلبك من خلال هذه الكلمات احنا مش بنقول الكلام ده استعراض ومش بنقول الكلام ده شوفوا الفرق يا جماعة بين المسيحية والإسلام ومش بنقول الكلام ده عشان نقول لك يا لسمو الحياة المسيحية والدين المسيحي مش ده الهدف إطلاقا الهدف أسمى من كده بكتير الهدف هو نفسك الغالية على الله أحب أقول لك أن الله بيحبك أؤكد لك هذا لأن كلام الله يؤكده اوعى تظن انك انسان تافه اوعى تظن انك انت انسان مكروه اوعى تظن ان الله بيبغضك من اجل كثرة خطاياك فما فيش انسان في الوجود بدون خطية الكتاب المقدس يقول كده الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد وبالرغم من هذا الله احب العالم هكذا احب الله العالم الله ده زاغ وفسد بس الله بيحب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه هل تبادل الله حبا بحب اولا هل تقبل محبه الله ليك تقول انا خاطئ وحش وشرير وفاجر ودنس و و و الى اخره صح ما بقولكش لا بس ربنا بيحب هذه النفوس ليخلصها لأن ما تنساش إن هو اللي خلقك وخلقك على صورته وبيحبك لأنك ابنه علشان خاطر يخلصك آه الله يباركك ويكون وياك ويعطيك في هذه اللحظة تلامس مع محبته قل له قل له يا رب أنا سمعت عن محبتك الكبيرة وشفت ناس عاشوا في هذا العشق الإلهي أنا عايزك تبتدي ويايا من البداية يا رب ادخل قلبي ودوقني مذاقة حبك عشان أحبك وأعيش لك كل أيام حياتي أمين الرب معك امين شكرا يا سابونا آه، احبائي آه، اذا كنت عايز تعرف اكتر اقرا من الكتاب المقدس ممكن تحصل عليه مجانا اذا اردت واذا ارسلت لنا على العنوان اللي هيطلع على الشاشه دلوقتي برضو هنبعت لك كل آه، اللي, اللي انت عايزه وفي موقع للكتاب المقدس ظاهر على الشاشه يا ريت لو تحب تقرا على الانترنت خش على الموقع ده وتطلع وتامل في كلمات الله التي هي فيها حياه آه، صلواتي انكم تتمتعوا وتتاملوا في محبه الله الله لنا وتعرفوا قيمه العشق الالهي اللي احنا غير مستحقينه صحيح والى لقاء في حلقه قادمه الى اللقاء آمين
Thank you.